السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فما زال الحديث حول قصة مقداد رضي الله عنه الذي كان له مع النبي صلى الله عليه وسلم شأنا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التأسي بهؤلاء ومحبة هؤلاء وأسأل الله أن يمن علي وعليكم برضا منه كما رضي على هؤلاء رضي الله عنهم المقداد رضي الله عنه ما زال يحكي القصة اللي حدثت لي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا اتكلمنا ان المقداد رضي الله عنه الموضوع وصل معاه ان هو شرب نصيب النبي صلى الله عليه وسلم المقداد رضي الله عنه زي ما اتكلمنا في اللقاء السابق هو لقاء مسجل موجود ممكن ترجعوا تسمعوه هو بيحكي قصة حدثت لي مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهل فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا يعني بيقول إحنا كنا تعبانين أوي أوي أوي وكنا حاسين بالتعب وحاسين بالإرهاق فبدأنا يعني نحاول بقدر الإمكان إن إحنا نعرض أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحاول كده إيه عارفين كده واحد يقول لك فلان بيلمح فلان بي بيحاول يقرب فلان, فلان شكله عاوز حاجة فهم حاولوا يقربوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي حد من أصحابه معدي بقى يحاولوا إيه يحتكوا بيه كده آه تؤمر أي خدمة يسألوا سؤال مش عارف إيه يقول فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله على طول أنت مهم أوي تكون عارف اللي قدامك بتقرا عينيه في ناس كده سبحان الله عندهم الفراسه ديت عندهم التوسم ده متوسمين يلقطك على طول يشوفك انت بتفكر في ايه نفسك في ايه ولذلك وده كان خلق نبوي موجود في بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول لها انا عارف ان امتى بتكوني راضيه عني يا عائشه وامتى بتكوني مش راضيه عني فبيفهمها من الكلام صلى الله عليه وسلم ما بتكوني راضيه عني بتقولي لا ورب محمد اي كلام كده تقولي ايه تذكري اسمي اما بتكوني زعلانه تقولي لا ورب ابراهيم تحلفي بايه فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه التقط هذه الاشاره وهذه التلميحه وهي برضه كانت تقول فنظرت الى النبي صلى الله عليه وسلم فرايت في عينه انه لا يكره اني انتصر كان يعني بينها وبين زينب شيء فهي حبت ترد على زينب فبصت في عين النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت على طول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أنها تنتصر ففعلا أحيانا يكون الضيوف عندنا في البيت وماما يا عيني تعمل كل التلميحات وكل الإشارات وكل ما لذ وطاب والوالد برضه يعمل كل الإشارات ويشغل الإشارة اليمين والشمال والأحمر والأصفر والأخضر إن صاحبنا أو صاحبتنا تفهم مفيش خالص ودي لها اسباب كتيره جدا منها ان احنا ما بنعلمش وندرب الاولاد على هذه الالتقاطات يعني الضيوف موجودين دلوقتي في البيت الوالد يقول للابن شوف شوف مامتك عاوزه ايه يا محمد يا عسل لا مامتي مش عاوزاني يا ابي مامتي ما نادتش طب شوفها كده يمكن يمكن تكون محتاجاك لا لا انا عارف ان هي مش محتاجاني طيب ادخل كده لاختك قول لها شوف ماما كده لو عاوزه ايه لا انا عارف ان اختي نايمه على فكره طيب شوف مامتك بدل ما انا اوديك تشوفها فاحيانا بيضطر احيانا كده ايه تلاقي الناس سبحان الله عارفين كده لما تبقى انت قاعد في محفل خاصه في الرؤيه الشرعيه والكلام ده وكل الناس فهمت التلميحه اللي انت كله قاعد امال يغمز لك قوم بقى والسلام بقى لو الخاله اللي موجوده والايه والغمزه بتاعه الخاله او الخال يعني يبقى كل العالم شافها الا هي بتقول لا محدش خد باله يعني ف الخلاصه ان الواحد يكون عنده مفهوم التلميح ده يعني القصه دي بسيطه وممكن الواحد يعني يحس ان هي حاجه عفويه بس صدقوني يا جماعه اللي بقوله ده ده يستفاد منه جدا في مهارات الحياه في حاجات كتير جدا ممكن تطلقت بحاجه زي كده واحد بيسالك سؤال بيستشيرك في حاجه فأنت على طول التقطت كده شيء هو لمح فيه خليك ذكي خليك ألمعي فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هم بيتعرضوا ليه النبي فهم على طول هم لا عاوزين سؤال ولا عاوزين حاجة زي ما أبو هريرة برضه في يوم من الأيام عمل الكلام ده يقول فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة أعنز فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا اللبن ده يكون بيننا احنا الثلاثة يعني وده يشير ان كان في مكان لهؤلاء وجميل ان يكون في مكان للضيوف يا جماعة وهذه العادة ما زالت موجودة عند الكثير من بلاد الخليج نسأل الله أن يوسع في دورنا وفي بيوتنا جميل الإنسان اللي ربنا رزقه بيت إن هو هو بيصمم البيت وده بيفرق حتى في المهندسين المهندس اللي بيكون عنده أثر وعنده تراث إسلامي وعايش على الأثر وهو بيقترح على الناس يقول لهم انتوا هنا ممكن يبقى الضيوف ليهم باب معين وليهم حمامهم الخاص ليهم اسلوب يعني حياه مستقله تماما ليه ان لو الضيوف جم حتى وما فيش حد يستقبلهم من الرجال فممكن يدخلوا المكان ده ويكون سهل جدا بعد كده تحافظ على حرمه البيت وتحافظ على اكرام الضيف ابنك يقعد معاهم حتى لو في عامل او حاجه يضيفهم لغايه ما انت تيجي فده مهم جدا مهم جدا ان البيت ياخد راحته ان الزوجه والاولاد وان الاسره تبقى بتتحرك براحتها خالص النهارده للاسف عما بيجوا ضيوف خلاص تحس ان هم دخلوا السرداب بقى خلاص ممنوع الصوت ممنوع مش عارف ايه طب لو طفل رضيع بيعيط هتعمل ايه والستاره لو اتحركت هيكشف حاجه وبعدين الناس تقعد ازاي يعني ملفات كبيره جدا يعني ومعقده سببها ايه سببها ان حاجه بسيطه زي ديت سبحان الله ممكن نفتقدها يعني فالواحد لما بيكون عنده البعد الرسالي ده في العمل بتاعه بيأثر بعد كده وهي بس هي حاجة احنا ورثناها كابر عن كابر يعني لكن لو اتبهنا هتلاقي زي ما احنا دلوقتي ورثنا أوضة أوضة السفرة والنيش وأوضة الصالون للضيوف والكلام ده يعني ما زال كتير في القرى وانا يعني بيت الوالد ايام ما كان يعني قديم قبل يعني حوالي 25 سنه كان الغرفه بتاعه الصالون اللي هي الضيوف ليها باب خارجي ولها استقلال تام مختلف تماما ويسموها اوضه الجلوس فديت كانت موجوده آآ آآ لما كان في عاده معينه طيب احنا النهارده انا كمسلم مهندس بصمم سواء معماري او مصمم مدني لازم انا يكون عندي رؤيه للموضوع ده واقنع بيها العميل لعله يستجيب زي ما اتكلمنا قبل كده في رؤيه المصلى انك تكون عندك مصلى انت عملت مكان للنيش ما تعمل مكان للمصلى عملت مكان لحاجات انت عارف ان هي لا تسمن ولا تغني من اي شيء فاعمل مكان لمصلى البيت يكون فيه انس كده واللي منكم عمل المصلى دي ما شاء الله يعني استفاد جدا يعني آه فالهدف ان آه مهما كانت المساحة صغيرة مهما كانت المساحة صغيرة العقل الواعي والقلب المتسع يقدر يحط فيها حاجات كتير يعني فحتى في بيوت بيوت الأندلس آه المسلمين كانوا يعملوا إيه يخلوا فيه في وسط البيت حتى في العماير اللي بتتبني النهارده بيعملوا مساقط من الناحيه الهندسيه لازم يبقى فيه تهويه ولازم المسقط طب النهارده لما تيجي تعمل مسقط وتفكر فيه كده مسقط يمين ومسقط شمال طب انت النهارده لو عملت متسع في وسط البيت وان سبت مكان ما يعادل كده مثلا غرفه او غرفتين او زي الصاله كده في وسط البيت لو سبت المكان ده في وسط العماره تبقى بتغذي الاضاءه على كل الشقق بتغذي الشمس الهواء التهويه وكل حاجه وهي هي فكره المساقط لكن بيت اسلامي بقى ان اولادك يخشوا المكان ده يلعبوا النساء ياخدوا راحتهم في المكان ده ياخدوا راحتهم في الكلام في النقاش في اللبس في حاجات كتيره قوي يعني وده ما زال موجود في بيوت كتير جدا في بلاد المغرب وسوريا نسال الله ان يرفع عن بلاد المسلمين الكرب فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انتوا هتقعدوا هنا وتحتلبوا من هذه اللبن فكان يحتلم فيشرب كل إنسان منهم نصيبه وهو بيقول وكنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم النصيب بتاعه كان النبي بيتأخر شوية فكان يذهب إلى الأنصار ويأتي إلينا بالليل فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان اتكلمنا عن الكلام ده شرحناه بما فيه الكفاية قال ثم يأتي المسجد فيصلي صلى الله عليه وسلم تحية المسجد ثم يأتي شرابه فيشرب صلى الله عليه وسلم فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي فقال محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم ما به حاجة إلى هذه الجرعة الشيطان جه قال له بقول لك ايه اه مقداد انت راجل يعني واعي وشغل دماغك كده وخليك فاهم محمد بيروح للانصار واكيد يعني الانصار دول اهل كرم يعني ده اسمهم انصار يعني ده ابوكم فبيروح لهم فبيتحفوه واكيد بيشرب عندهم وبتاع يعني هو جت على شوربه اللبن دي هو مستنيها فالنصيب بتاع محمد ده هو مش محتاجه فأتيتها فشربتها انتم ملاحظين ان في الجملة ديت مش هو ذكر المقداد ان الشيطان قال له اشربها هل الشيطان قال له اشربها انتوا حاسين دلوقتي ان الشيطان قال له اشربها الشيطان رسمي ظاهرا ما قالولوش اشربها الشيطان كل اللي فيها قال له ايه ان هو بيروح وهو ملوش في يعني يعني هي جت على دي هو الشيطان بيفتح لك السكه دايما افهمها كده الشيطان بيديك الضوء الاخضر لكن انت اللي بتعدي خلي بالك فاوعى في يوم من الايام تفتكر ان ده هو الشيطان لا هو الشيطان شوفوا حتى يوم القيامه في الخطبه المشهوره اسال الله سبحانه شوف الخطبه الوحيده اللي اتمها يعني انك تدعي ان ربنا ايه لا يجعلك من الحاضرين اياها خطبه الشيطان في النار وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم لكن خلي بالكم يا جماعه عشان محدش كل شويه لانه ماسك فيا وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم أنا بس بقول لك فاستجبتم على طول دي فاء دي فاء السرعة فاء السرعة ده أنا كنت بقول لك ما تبص بصة لقيتك بتتفرج على المقطع كله أنا بقول لك بص بصة بصة أنا قلت لك اقعد ساعة طولت قوي أنا قلت لك رن عليها شوفها لو هي صاحية فذكرها بصلاة الفجر أنت خدت نص ساعة ده أنت شرحت فقه السنة وقعدت ساعة تتكلم فهو الشيطان بيجي لك يا دوب بس يخدش الكارت انت اللي بتشحن بقى خلاص الرقم ظهر تروح واخده وشحنه فهو الشيطان قال له ايه قال له انت مش واخد بالك يعني من الموضوع دوت ما محمد صلى الله عليه وسلم بياكل ويشرب عند اهله وعند الانصار فانت ايه اللي يخليك انك لا تاكل وتسيب له نصيبه فسبحان الله فالمتامل سيجد ان ده خلق دائما موجود الشيطان يستعمله كثيرا حتى يزين لك وهتلاقوه بقى وهو بيتكلم مع آدم إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وعلى فكرة أنا والله بنصح فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فلما ذاق الشجرة انتوا خدتوا بالكم هو قال له إيه قال له ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا لكن قال له كلها انتوا حاسين ان في القصة قال له كل من الشجرة يا آدم لا طبعا الشيطان يقول لك لا أنا أقول لك اعمل الغلط لا لا لا عيب برضه أنا برضه عارف ربنا أنا عمري ما أقول لك اعمل الغلط الشيطان يلعب في النص الشيطان مش هيجي يقول لك ربنا بيقول لك صلي وانت تقول له تقول له لا يقول لك بص هو انت مش ملاحظ ان الصلاه اسقطها الله على المسافر وان المريض ليه القصر اه انا ملاحظ طب وانت تقريبا تعبان صح انا حاسس انك تعبان بس لكن ما يقولكش يلا اقصر الصلاه واقلب هو ما يخشش معاك في الدايره دي هو بيفتح لك الطريق بيفتح لك الخط فهنا الشيطان يقول محمد ياتي الانصار فيتحفونه ويصيب عندهم ما به حاجه الى هذه الجرعه او هذه الجرعه فاتيته فشربتها أول ما فخلاص فأتيتها فشربتها فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل خلاص دخلت جوه ندمني الشيطان قال ياه شربتها انت ايه يا اخي قاعد يشرب حاجة النبي هو انا قلت لك اشرب انا بقول لك هو اكيد مش محتاجها انت ايه اللي خلاك تستعجل وتاخدها انت يمكن اقول لك نتصدق بها الفقراء انت كده على طول هو مفيش خالص فين وفين وفين وفين وفين وفين وفين وفين وفين ويمسكك بقى ياخدك على الطريق الإقليمي كله بس مش إقليمي بقى طريق جلد الذات أنت مش أخت أنت لو كنت أخت كنت عملت كده هي في حد يعمل كده لا أنا ما عنديش ه... ما عنديش هوسوس ليكي أنت عديتيني لا لو سمحت ابعدي يعني أنت أصلا ممكن أنت اللي توسوسي لي كده سبحان الله فيبدأ يبهدل الدماغ ويبهدل القلب ويحبطك ويقنطك ويبهدلك ويمسكك في الحته دي ولذلك يا جماعه دايما العاصي ما تسيبوش لنفسه لانه بيكون نفسه والشيطان ويستلموا بقى وخاصه لو هو كان من اهل الرحمن ومن اهل الطاعه بيتفرتك بقى وبيتبهدل ليه لان خلى بنفسه والشيطان يستلم قال ندمني الشيطان قال ويحك وطبعا مش الندم توبه اه بس ده ندم تاني الندم توبه اه بس ده مش ندم التوبه ده ندم التأنيب وأحباء وذلك يا جماعة التأنيب إنك قاعد عمال تأنب نفسك وده إنك تجلد ذاتك مش هي دي التوبة التوبة ندم دافع لا ندم مانع لأن يعني في ناس ندم ندمه يقعده عن العمل ولا يرى الأمل وفي ناس الندم بتاعته يزيده في العمل ويتمسك بالأمل ده الندم المحمود الندم المحمود إنك تقولي أنا وقعت لكن إن شاء الله أرجو أن تبدل سيئاتي حسنات أنا وقعت لكن أرجو أن يكون هذا الذنب م... هذا الذنب المساب يعني ذنب مساب يعني هذا الذنب دفعني إن أنا إيه أعيد تاني وأعمل ريفريش لحياتي من أول وجديد وأجدد تاني الأوبة والتوبة وتجديد الإيمان فالمعنى ده مهم أوي إن الإنسان يكون مستحضره لأن لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم هذه ليست دعوة للاستمرار في الذنوب ولكن هي دعوة لترك القنوط قال ندمني الشيطان قال ويحك ما صنعت ما صنعت أشربت شراب محمد يا أنت شربت شراب النبي يا أخي ده أنت حاجة صعبة أوي أنت حاجة مؤذية أوي واسمك المقداد وصحابي وفي الجامع وجنب بيته إيه مفيش خالص فيجيء فلا يجده كده هيجي محمد ما يلاقيهوش آه فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك وبدأ بقى يستلمه بقى قال له هو هيجي دلوقتي خلي بالك هيجي دلوقتي يعمل ايه هيدعي عليك ما انت اللي زيك ما ينفع خلاص انت بقيت وحش قوي وحش قوي لا في حد هيقبلك ولا الناس الكويسه هتقبلك خلاص حتى لو كان الحلو ده اسمه السراج المنير حتى لو كان الرحمه المهداه حتى اللي هو ما خرج منه اي كلمه غليظه ومع ذلك هيدعي عليك لانك انت عملت حاجه مؤذيه جدا ايه ده تاخد حاجه النبي ايه يا عم فسبحان الله ويستلموا بقى الشيطان ويفرتكوا في الحته دي يدعو عليك فتهلك فتهلك فتذهب دنياك واخرتك فبدا يعني يأسوا من الصالحين ويثبطوا من اهل الخير ودي بالمناسبه برضو من ضمن الحجج اللي الشيطان بيعملها في كل الناس الا ما رحم ربنا يعمل الغلط طيب اول حل ايه الشيطان يقول له ايه بص خلينا نتفق انت لو كنت انسان محترم ما كنتش عملت الغلط ده فانت تروح حازز راسك وتقول له اه فعلا انا مش محترم وبناء عليه في واحد مش محترم يقعد مع الناس المحترمه فانت هتروح تقول ايه الطبيعي يعني وانت بتتناقش مع نفسك لا طبعا فيقول لك بما ان لا طبعا اه اول حاجه نعملها سيب حلقه المسجد ما خلينا بقى عشان نبقى محترمين عشان ما نلوثش الناس دي ده لعل الله يخسف بهم بوجودك فاول حاجه نسيب الصالحين ليه ما انت بقى بص اصل انت طول ما انت وسطيهم الشيطان هيضحك عليك بقى ويقول لك سيدنا الشيخ والشيخ راح والشيخ جاي وتضحك على نفسك انت لا شيخ ولا مشخش انت انسان خلاص شيخت وانسان كبرت وخلاص بقيت بتهيس فيبقى اول حاجه نعملها ونستهدى بالله كده اه نصنع بيئه ايمان خاصه بينا اسمها بيئه العصاة التائبين بيئه النادمين خلاص مش عاوزين نبقى مخلصين اه عايزين فوق بقى نفوق بقى من اللي فات طب وبالنسبه للحلقه حلقه قران انا بقول لك حلقه الجامع مش هن... احنا مش هنصلي الجمعه في المسجد اللي فيه الاخوه تقول لي حلقه المسجد انت يا انت جبله ما بتفهمش انت مش مستوعب انت عملت ايه انت برضه لسه هتدنك تتمحك في الصالحين عشان الناس تشوفك وتشوف سيدنا الشيخ انت حاجه صعبه قوي انت فعلا شكلك مش عاوز تتوب انت فعلا لو صادق كنت وقفت مع نفسك بس انت صادق واضح انك مش عاوز تقف مع نفسك ويستلموا في الطريق ده يبقى اول حاجه هقدم استقالتي ويروح مقدم استقالته منين من امامه الجامعه وبعدها من اشراف على الصفحه طيب ليه اشراف الصفحه ماله اقول لك اصل الصفحه دي نظيفه وانا مش كويس فما ينفعش واحد مش كويس يمسك صفحه نظيفه والناس بقى والله اتاثرنا جدا بيك وما شاء الله البوست ده جميل وهتخدع يبدا الشيطان ياخده واحده واحده واحده وعلى فكره في الوقت ده بيعمل طاعات رهيبه يعني ممكن يروح يلاقي نفسه كده خلص البقره ولا عمران في قعده وتصدق ب 1000 جنيه ليه؟ لان الشيطان عاوز يغريه ان القرار ده قرار صح 100% وبدليل انت شوف احنا عما بعدنا وبدانا نركز بدانا نشتغل لكن طول ما احنا وسطيهم هنستخبى فايه اللي يحصل؟ يكمل معاه يكمل معاه سحبه ورا الثانيه ولا الرابعه يجي الشباب يسالوه انت فينك في صلاه الفجر؟ ما تردش ده ضغطوا عليا ده بيتصلوا بيا طب بيضغط عليك قول لهم هو انا لازم اصلي عندكم اه حلو التعبير ده قول لهم هو انا لازم اصلي عندكم انا بصلي تحت البيت قول له كده ما تتكسفش انت يا ابني انت بتتابع انت ب... انت ب... قول له دخول الدين على فكره مش لازم يكون من عندكم انا ممكن اخش الجنه من اي مكان ويبدا الشيطان يديله تسهيل كده وتبرير في موضوع ايه انه يستسهل ترك ترك التعاون على البر والتقوى فيبدا يديله شبهه ايه هي الشبهه على فكره دخول الجنه مش انت الباب الوحيد انا ممكن ادخل الجنه من اي مكان تاني رغم ان اخونا ده ما قالوش اصلا ولا جاب له سيره اي عمل ولا اي حاجه يعني فسبحان الله الشاهد يعني ان المكنه دي مكنه التبرير بعد التقصير دي بتدمر يبقى انه يبرر يبرر لا لا لا هو يا جماعه النهارده عما في واحد بيتعب جسديا الدكاتره بيمنعوا عنه الاكسجين اما في حد بيتعب جسديا الدكاتره بيمنعوا عنه النفس انت البيئه الصالحه النفس اليوم اللي تقول عنه انا هشيلها زي بالظبط ما تشيل الماسك بتاع الاكسجين من على بقك اول ما تشيل الماسك خلاص الشيطان انفرد بي انفرد بيك بقى لا في مناعه ولا في اي حاجه بس جيت لي في الواسع تعالى لي بقى ده انا وقعتك وانت وسطيهم فما بالك بقى وانت لوحدك ده انا هجيلك لمس اكتاف بالرمش عشان كده يا جماعه شوفوا اخطر ملفين الشيطان يستلمك فيهم بعد المعصيه هم ملف الاولاني ان يأسك الملف الثاني ان يبعدك عن الصلاح لو خد منك الاثنين دول بس خلاص بقى انت كده حضرتك رحت في حته في طريق لا عوده الا ان يلطف الله بك هو الشيطان هنا بدا كمان بقى يدخله في حته الوحشه مع اهل الصلاح فمحمد هيجي فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك وعلي شملة يقول أنا كنت لا عندي شملة ما اتغطت بشملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي وإذا وضعتها على رأسي خرج قدمي يقول والله أنا مش عارف أعمل إيه عارفين ما هو سبحان الله وجعل لا يجيئني النوم النوم خلاص راح يعمل عمره هو سبحان الله المهموم ما بينامش الانسان المهموم القلقان المتوتر ما بيعرفش ينام فيجيبها من الناحيه دي يجي له من الناحيه دي يغطي رجله كده الشيطان يروح يقول له ايه الموضوع كبير يحاول يعني يغطي رجله يجي له من على مش هيسيبك وخلاص دخلك في التوتر ودخلك في الاضطراب النفسي دوت وسبحان الله معظم الاضطرابات او كثير بلاش معظم كثير من الاضطرابات سببها يعني سببها هنات في الطريق مع الله سبحانه وتعالى او عدم فهم عن الله سبحانه وتعالى اقول كثير ولا ولا اعمم وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي وجعل لا يجيئني النوم النوم خلاص فلت مني وأما صاحباي فناما دول ناموا بقى ولم يصنع ما صنعت سبحان الله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم آه ثم أتى المسجد فصلى آه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم ثم أتى المسجد فصلى ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا النبي صلى الله عليه وسلم بقى راح للنصيب بتاعه ما لقاهوش سبحان الله فرفع رأسه إلى السماء فلما رفع رأسه إلى السماء فقلت الآن يدعو علي فأهلك شوف الشيطان يعمل إيه سبحان الله وأحيانا برضو النفس التي لا تفقه عن الله وعن مراد الله شوف وقعه فين خلالك كمان هو أول حاجة إداك لقطة عن الدعاء عن الصالحين وبعد كده يخليك تترجم أي حاجة في الإطار ده في الإطار الوحش ده يعني على سبيل المثال أنت تعرف إن المشايخ دايما بيلموا تبرعات عشان يغتنوا ويكونوا ناس أثرياء ويعيشوا كده وعندهم حجة إن هم في الدعوة يعني ولازم برضه يصرف عليهم كده فيرمي لك الفيروس ده خلاص تبدأ بقى تترجمه في كل حياة تلاقي إن الشيخ ما شاء الله لا قوة إلا بالله الصوت بقى حلو في التسجيلات مش هقول لك بقى جاب إيه بس الصوت بقى حلو فتلاقيه بقى درس على الخاص كده ويبعت يقول له ماشية معاهم الله أكبر لا فعلا البرنامج بدأ يأثر تلاقيه مثلا جاب عربية جديدة يقول لك الله أكبر يا اخي برضه سبحان الله الدعوه بتكسب في ناس بتعمل كده لا شك في ناس بتعمل كده نسال الله ان يسترنا في الدارين بس شوف بقى ان الشيطان يدخلك في الحته دي واوحش حد اللي بيكون الشيطان مستلمه مع الصالحين ان الشيطان يستلمك مع الصالحين حاجه صعبه قوي قوي لذلك كل الدعاه وكل الصالحين الذين يعملون لدين الله لابد أن يحموا وجههم ويحموا نفس نفسهم من هذا الباب ويظلوا دايما هم اليد العليا ولا يكونوا أبدا يد سفلى دايما هم اليد العليا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال فقلت الآن الآن يدعو علي فأهل أنا هضيعك فقال النبي اللهم أطعم من أطعمني واسق من أسقاني قول يا رب أطعم من أطعمني واسق من سقاني أول ما سمعت الحديث ده والدعاء ده حصلت بقى مشكلة التفكير اتقلب عند المقداد والشيطان خسر الخطة كلها لأن الدعاء ده عبارة عن إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يدعو في المستقبل أن الله سبحانه وتعالى يمن على من يطعم ويسقيني أن الله يطعمه ويسقيه فدعاء عارف زي ما أنت كده تقول إيه اللهم اجبر من يجبرني يا رب استر اللي يسترني يا رب ارزق اللي هيرزقني النهارده فانت بتدعي الدعاء ده ولذلك هذا الدعاء ناس كتير على فكره اللي فاهم في السنة عما بيكون قاعد مع حد ويعزموه وبعد ما يخلص الأكل يقول لهم اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني يعني هو بيقول لك إيه زود الله يكرمك وهات تاني أكل اديته عصير وكده وأكل وبتاع فيروح بعد ما يخلص يقول لك اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني فأنت تفهم إن ده مش دعاء نهاية الطعام ده دعاء استجلاب طعام ده اللي فاهم في السنة بيقول الدعاء ده اللي مش فاهم بقى قوي بيقولوا في الاخر كده يعني فما تورطوش انفسكم مع حد فاهم وتقولوا الدعاء ده فيقول لك ايه انت ما انت خالص ما خدتش بالك خالص فعمدت يقول اول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده فعمدت الى الشمله فشددتها شدتها على طول علي واخذت الشفره جيت على طول على السكين ما هو بيدعي النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت الى الاعمز ايها اسمن عشان اذبحها للنبي صلى الله عليه وسلم اشوف كده ادخن واحده واخلص عليها فاذا هي حافله فاذا هي مليانه لبن وكل الايه الاعمز هن حفل كلهن يعني كل كل ليه كله مليان لبن فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم شوف هنا كلمة محمد صلى الله عليه وسلم بدأت تبرز كان الأول إيه كلمة محمد يذهب محمد يدعو الآن يدعو لكن هنا صلى الله عليه وسلم ليه الرحمة هنا انتشرت وبدأت يعني تسيطر على قلبه وطبعا سبحان الله الإنسان لما بيكون من جوه صافي الحاجات دي كلها بتظهر بقى لأن الثوب الأبيض بتخدشه أقل ترابة فهم عشان الناس ديت الصحابة دول رضي الله عنهم دايما هم منطلقين وعلى فكرة دي من علامات المؤمن المؤمن الحي وهو ماشي في الطريق إلى الله بتحصل له هنات وبيقع وبعدين يروح فايق كده إيه اللي أنا عملته ده إنك تقلق منه اللي عنده الجبروت اللي تقلق منه اللي عنده الجبروت ومش همه يقول لك اه هي كده وانا ماشي كده ده اللي بتخاف عليه لكن اللي ما تخافش عليه قوي ان شاء الله اللي هو فعلا بيتضايق قوي ويحاول يستغفر ويحاول يستدرك وبعدين يقع تاني ويحاول تالت اللي زي ده ان شاء الله باذن الله سيرجى له حسن ختام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة يعتاده الفينة بعد الفينة يعني بيقلع عن الذنب ثم يعاوده ثم دي يعني للتراخي يعني بعد شوية ممكن يقع فيه تاني فيقع فيه أحيانا وبعدين يفعله على سبيل العادة المتقطعة يروح عامله إيه ثلاث أربع مرات وبعدين يروح سايبه وفي رواية له ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه دائم الوقوع فيه وده من باب الغفله نسأل الله العفو والعافية حتى يفارق أي الدنيا وإن المؤمن خلق مفتنا توابا مساء إذا ذكر ذكر فيجي بقى أوقات رمضان يجي سلسلة تذكير بالدار الآخرة فيفوق ف... طيب هو الحديث ده الهدف منه إيه؟ إن ربنا يخبرك عن حالك وإنك أصلا ضعيف وخلق الإنسان ضعيف عشان كل مسلم كل مؤمن يعرف أنه لا حول لي ولا قوة له إلا بالله يحاول بقى أن يجدد التوبة إلى الله دايما يتبرأ من حوله يتبرأ من قوته يتبرأ من إيه من هذه الأشياء وطبعا كل واحد بقى ليه هناته في واحد هناته قلبية ودي مدمرة يعني اللي ذنبه حتى ظاهر ده في الآخر غير اللي ذنبه عجب وكبر وشايف نفسه وأنا صاحب القراءات وأنا اللي مفترض أعمل وهم لأ هم يسمعوا كلامي أنا يعني الكلكعة بقى اللي في الداخل دي حسد وغل واحتقان دول مشاكل ضخمة جدا نسأل الله العفو والعافية لأن قلوبهم كانت نقية على طول فاء فقال فعمدت إلى إناء النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه قال فحلبت فيه حتى علته رغوة وبرضه سبحان الله برضه دي نقطة مهمة جدا هو اللي عمله المقتاد إن هو خلاف أدب أخذ الحق بس صح؟ هو مجرد ان هو اخذ حق مش حقوقه لكن مش ارتكب الذنب المرعب يعني او الذنب المخيف ودي برضو من ضمن الحاجات ان احيانا نستفيد منها فايدتين الفايده الاولى ان الشيطان بيكبر عندك حاجات يعني في اختي تقول انا وانا بتصدق الناس شافوني يا عالرياء ويا كذا انا حاسه ان انا هموت انا مش عارف ايه انا منافقه انا المنافقه انا المفترض مش يسموني مروه انا المفترض يشيلوا كلمه مروه ويسموني المنافقه وتضغط جامد في الملف ده ليه لمجرد هي حاجة عابرة جدا جدا يعني أو علت صوتها مثلا وهي بتتكلم مع فدي نقطة إن إحنا ننتبه ليها إن ده خطأ آه بس الخطأ ده يتحط في السياق بتاعه طبعا أقصد الخطأ بتاع المقداد لكن خطأ إن في حد شافني وأنا قصدي وأنا بعلي صوتي على حد بتاع ده خطأ بس مش الخطأ الضخم الحاجة التانية إن دايما أهل الديانة العليم إن ما بيقبلش إن الأخطاء البسيطة تعدي. أه هو غلط أه مش كبير بس أنا مش هعديه هحاول بقدر إمكاني أصلحه يعني. لكن أنا ليه بقول الكلام ده؟ لأن عندي أسئلة كتير ونقاشات كتير في ناس يا جماعة تخصصه هو رئيس قسم رئيس قسم إيه؟ ده فاتح جامعة مفتوحة وأونلاين كمان اسمها جامعة جلد الذات. وذات الجلد. هو سبحان الله أستاذ ورئيس قسم في هذا الباب مش وراه إلا الموضوع ده جلد الذات ده عامل زي الحجر الأسود كده كل شوية يطوف يروح يستلمه يطوف ويروح يستلمه ما مش ما يعرفش يعيش هو بيحس ان ده السكر بتاع الشاي الحياه ما تتظبطش الا بان ايه عم يحط عليه سكر الجلد يقول لك بس الان استمتعت انا هدخل كده كده انام بقى وده طبعا ليه اسباب كتيره جدا منها طريقه التربيه طريقه فهمه عن الدين طريقه الفهم الاستقامه وطبعا التبرير بقى ان دي نفس دوامه بصوا يا جماعه اي نفس تلومك النفس اللوامه لا تقعدك ابدا عن العمل ولا تقطع عنك الامل النفس اللوامه ما بتعملش كده النفس اللوامه لا النفس اللوامه بتدفعك فيقول فلما انا انطلقت ولقيت ان ان الاعنز مليانه لبن عمل ايه بقى فعمدت الى اناء لال محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون ان يحتلبوا فيه كانوش يحلموا فحلبت فيه حتى علته الرغوه وده ببركه دعاء رسول الله اللهم اطعم من اطعم فجئت الى النبي فقال اشربتم شرابكم الليله صلى الله عليه وسلم مشغول بمين باصحابه يسالهم الاول طب هم عملوا ايه هم شربوا ولا ما شربوش اخبارهم ايه طمنا عليهم مهم جدا يا جماعه عبوديه التفقد دي عبوديه انك تتفقد اخواتك ان تتفقد الناس بتاعك لا تغفل عني فاني مكروب فكره انك تتفقد كم واحد النهارده بيصلي التراويح مش شايف زمايله تفقدتهم اتصلت بيهم قلت لهم طمنونا انتوا فين لو في مصلى نساء وانت بتصلي طمنت عليهم التفقد ده عبادة مهمة جدا جدا ناس كتير بتقع بسبب قلة التفقد دي فاحنا الأنبياء وصلوا إن هم تفقدوا حتى الطير وتفقد الطير وبعدين ما قالش إيه فين الهدهد قال مالي لا أرى هو أنا ليه أنا أنا أنا المشكلة أنا اللي مش شايف تفقدون أحد قالوا نفقد فلان ثم تفقدون أحد نفقد فلان ولكني أفقد يليبيك كم جليبيب في حياتك لا يراه الناس وأنت تتفقده لا يفعل هذا إلا إنسان متصل بالله سبحانه وتعالى فقال أشربتم شرابكم الليلة قال قلت يا رسول الله اشرب هو ما جاوبش ودي من الذكاء ودي من الذكاء يا جماعة إنك تكون ذكي ولماح النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اشرب انا قلت له لا اصل اللي حصل ومش حصل لا لا لا قال اشرب يا رسول الله فهو ما جاوبش فالنبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه كان رحمه مهداه اللي قدامك عم تلاقيه قاعد بيفر منك ما تخنقش عليه ما تخنقش عليه انت ما جاوبتش على السؤال انا سؤالي واضح اعيد تاني في بعض الاباء بيخلي السؤال نغمه موبايل وقول طب يا محمد وصل الصوت ووصل السماعه وهات الميكروفون عشان تقريبا والدتك ما سمعتش نعيد تاني السؤال اعمل لك صدى صوت ليه لان واضح ان حضرتك ما خدتيش بالك لا هي خدت بالها وبتقول لك خلي فيه شويه يعني مروءه وعدي السؤال فقلت يا رسول الله اشرب فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ناولني فقلت يا رسول الله اشرب فشرب ثم ناولني فلما عرفت أن النبي قد روي وأصبت دعوته خلاص كده أن الدعوة جبتها هو قال اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني كده أنا خدت الدعوة والشيطان كان بيقول لي هيدعي عليك فهو حط خطة لنفسه وحط مؤشر لو دعا ليا يبقى كل الفكرة ديتي انتهت وشوفوا يا جماعة برضو الصحابة من الحاجات الجميلة قوي كان يعني هو قال إيه فندمني الشيطان جاء الشيطان قال لي الشيطان ليه؟ احيانا الانسان لما بيبقى هو بينه وبين نفسه عارف ان في خير عنده وان هو الحمد لله مقبل على الطاعه والكلام ده ان هو يدرك ان هو بشر وان الشيطان موجود في المشهد مش كل شويه تلاقي انا وحشه انا مش عاوزه مش محت... انا مش هستاهل اعيش انا شيخ مش عارف ايه تيجي تقول لها يلا قدر الله ما شاء فعل واستغفر الله سبحانه وتعالى واستعيذ بالله من الشيطان وطبيعه ان الشيطان برضه انت ما تنسيش ما انت تكون انت مش واخده بالك ان في شيطان في المشهد وشيخ الموضوع مش شيطان الموضوع فيا انا انا بقول لحضرتك انا اللي فيا المشكله انا اللي فيا كذا خلاص والله الشيطان بيديكي درس خلاص هو الشيطان طلع شيخ وطلع علامه فقيه شافعي وانا مش واخد بالي وحضرتك ابليس حاضر له طب هقول لها ايه فاحيانا بعض الناس بيكون دي طريقه تفكيره مع نفسه فينسى خالص دي مش دعوه انك تطلع نفسك من المشهد لكن دعوه انك ترحمها يا جماعة لن تستطيع أن تصل بدابة إلى الله أنت لا ترحمها لازم ترحم الدابة اللي أنت راكبها دي عشان تاخدها إلى الله سبحانه وتعالى علشان توصلك فأه أنت غلطتي أه هنتحاسب خلاص مفيش نوم النهاردة إلا ما نخلص اللي علينا مفيش نوم النهاردة إلا ما تتصدق ب 30 وجبة مفيش نوم النهاردة إلا ما أخلص الورد بتاعي أه بضغط عليها زي ما بتقول لابنك مفيش نوم إلا ما تخلص الواجب اللي عليك لكن مش كل شويه ادانك تبكت في ابنك انت فاشل استشعروا كده لو واحد كده بيصحى كده اسمه الورد اليومي اول ما يصحى كده يروح داخل على ابنه قوم يا فاشل يا فاشل قوم يا على فكره انت بتقوم بطريقه غلط يا فاشل يا فاشل على فكره انت بتفتح الحنفيه غلط يا فاشل انت مش عارف ايه انت مهزأ انت مش كويس انت مش ناجح انت مش عارف ايه مش قلت لك انت فاشل على فكره حتى صيامك انت فاشل وانت في المطبخ فاشله وكل حاجه فاشل فاشل فاشل البني ادم ده يا جماعه هيعرف يعيش في الحياه مش هيعرف يعيش في الحياه البني ادم ده شيله بقى وحطه انت لو انت ماسك نفسك بقى كل شويه تضربها بالاقلام تديها كلام يوجعها تضرب من تحت الحزام وفوق الحزام ومن كل حته الطبيعي نفسك دي خلاص اتدمرت فربنا يلطف بينا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لا يقل احدكم خبثت نفسي بلاش تقول كلمه ديت خبثت ديت ما ينفع طب ليه يا رسول الله عشان يقول لك يعني ان مفيش نفس اماره لا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يشير لمعنى اخر فقلت اشرب يا رسول الله فشرب فلما عرفت ان النبي قد روي واصبت دعوته ضحكت حتى القيت الى الارض انا بقى ايه استمتعت قوي قوي قوي ووقعت على الارض فقال النبي صلى الله عليه وسلم احدى سوآتك يا مقداد اه إحدى سوآتك يا مقداد عملت إيه؟ إحدى سوآتك دي معناها إيه؟ إحدى سوآتك دي معناها إيه؟ أما يقول له إحدى سوآتك يا مقداد أنت أما كده واحد يقول لك كده إحدى سوآتك على فكرة دي إحدى سوآتك أنا عارف عارفك أكيد أنت عملت اللقطة ديت أنت تستفيد إيه أول ما حد يقول كده بقى؟ إن واضح جدا يا جماعة إن يفهم من السياق ده إن إن المقداد كان شخصية مرحة واضح ان الموضوع ده بيتكرر منه كتير ولذلك من المعاني المهمه جدا تحقق ولا تحقق بلاش التحقيقات الكتير فهو بس تحقق بس حاول تفهم ايه اللي حصل لكن التحقيق الكتير ده يعني مش مهم يعني المهم خد العنوان مش لازم تقرا كل صفحه يعني فقال احدى سوآتك يا مقداد فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لي للقصة ما يقطعوش وهو قاعد يضحك ويهزر وتحس ليه يا جماعة احنا بشر التوازن النبوي من شوية كان بيصلي السنة ومن شوية دخل قال السلام عليكم بصوت واضح ودلوقتي كان بيشرب اللبن ودلوقتي قاعد بيضحك ويهزر ويسمع قصة كلها هزار ويقول له يعني احنا فاضيين يعني القصص دي طب ما بقول لك ايه ما تراجع كده معايا اواخر هود في ناس عايشه ان ده الدين لا النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه ثم يقول له ما هذه الا رحمه من الله يقول له اللي حصل ده رحمه من الله مش يقول له طيب اديك شفت الشيطان بيعمل ايه في الانسان واديك خدت بالك اهو واللي بيتعدى على حقوق غيره واللي بيحصل ابنك بيقول لك يا ماما انا اتفرجت على حاجه او عملت كذا وبعدين انا وفقت مع نفسي مش عارف ايه مش لازم اول كلمه اه شفت بقى اللي بيكذب شفت اللي بيحصل له اديك شفت وكان ممكن يقع من الدور التاسع وممكن يركب الاسانسير والنور يقطع منه والاسانسير ينزل ويدنه محبوس لمده 60 سنه جوه وما نعرفش نطلعه انت ترعبه ليه في طريق العوده طريق العوده ده لازم تقول له هذه رحمه اللي حصل ده ده رحمه من الله سبحانه وتعالى تقول له دي من بركه الله سبحانه وتعالى ده من بركة القرآن اللي في قلبك من بركة رحمة الله بيك من ستر الله عليك من تسديد الله ليك فقال له ما هذه إلا رحمة من الله أفلا كنت آذنتني فتنوقظ صاحبين فيصيبان منهما طب ما كنت صحتهم بقى بالمرة طالما إيه أنا افتكرت إن هما فقال قلت والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس أهم حاجة أنا وأنت نشرب وخلاص واضح جدا في رده ان هو كمان بيهزر يعني يعني بيقول له يا رسول الله مين يشرب اهم حاجه انت وانا احنا نشرب خلاص فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل منه هذا الأمر ويتعامل معاه بهدوء لا يحقق صلى الله عليه وسلم بس شوفوا يا جماعة أثر الكلمة الطيبة عمل فيه إيه لما وقع في خطأ أو تقصير أحوج الناس يا جماعة محتاج للرفق حتى لو كان صحابي محتاج إنك ترفق بيه وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لا غضب ولا أي حاجة بل بالعكس قال له خلاص أنت فهمت الدرس كويس فلا داعي للوم ولا داعي لاستذكار الأخطاء ولا داعي إن نظل إن إيه نبكت فيهم يوم واثنين وثلاثة ونكتب على الجروب وشوف يا خال يا خالته ولازم عمته تعرف لا عمته عمته لازم تحضر المجلس ده ده معمول منها يصدر الحكم ده عمته دي العمدة هي لازم تتكلم في الموضوع فشوف سبحان الله ما هذه إلا رحمة كلمات لوحدها درس تحتاج إنك تتكلم فيها سنة وتغافل شديد جدا و في عز الوقت ده مركز صلى الله عليه وسلم ما زال يتفقد يقول طيب ما كناش صحيناهم معانا لا ينسى الباقين صلى الله عليه وسلم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فلو تصورنا ما مر به المقداد مع النفس وشفنا كده الموضوع مش إزاي هنلاقيها ثلاث مراحل مرحلة حملته على الوقوع في الخطأ ثم مرحلة تأنيب النفس واللوم ثم مرحلة إصلاح النفس والتهذيب مع وجود الدعم الحقيقي تتضاعف قوة المسلم نحو إصلاح ذاته لو لقى دعم ممكن بقى يقبل على المرحلة الثالثة دي بقوة لكن هو شايف في عينك إنك ما زلت تعامله بالعاصي وشايف في تلميحاتك آه عاوزين بقى نقفل الموبايل الساعة 11 بقى عشان إيه ما الواحد ما يسرحش هو شايف إن مفيش دعم خالص شايف إن في تبكيت في تل... ضرب ضرب ضرب ضرب فإيه اللي بيحصل؟ فالطبيعي إن الإنسان بيفصل يا جماعة أنت حكم ولا مصلح؟ أيهما تفضل أن تكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ده هو مصلح وليس حكما وده اللي لازم الأمهات والآباء والشباب يفهموه كويس جدا إحنا يا جماعة مصلحين قبل ما نكون حكام أما واحد يستفتيك بقى ويستشيرك خليك تبقى حكم ماشي يا سيدي لكن أنت دلوقتي أنت مصلح فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويوفقنا وإياكم لما فيه خير ويفتح علي وعليكم جزاكم الله خيرا وانطلقوا إلى مطابخكم مأجورين إن شاء الله ذهب المفتون بالأجر كله فهنيئا لكم أنكم تاخدوا الأجر يعني جزاكم الله خيرا